أنا بعشقك أنا كلي لك أنا عمري لك يا من ملك روحي بهواه الأمر لك طول الحياة الماضي لك وبكرة لك وبعده لك أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك قول قول يا حبيبي قول يا ملك انا اعمل ايه لما تنده لي عيني انا اعمل ايه لما تنده لي عيني طب اعمل ايه لما تنده لي عيني واما احس بدق قلبي لما ايدي تلمس ايدي انا اعمل ايه لما تنده لي عيني انا اعمل ايه لما تنده لي عيني طب اعمل ايه لما تنده لي عيني واما احس بدق قلبي لما ايدي تلمس ايدي واما كل الدنيا تسكت الا صوته واما كل الدنيا تسكت الا صوته اسمعه بقلبي اسمعه وحدي لما يهمس اسمي واما غمض على الهوا الناس تشوفه في عينيا يفتن عليا في عينيا يفتن عليا الهوى الهوى الهوى الهوى طب خايفة ليه؟ أنا خايفة ليه؟ سامعة قلبي بينادي أنا خايفة ليه؟ طب خايفة ليه؟ سامعة قلبي بينادي خايفة ليه؟ من الهوى خايفة ليه؟ من الهوى والجبين مكتوب عليه إن قبله وأنوف حبه وأعشقه وأحس بيه هو مين صدفه الهوا في دنيته مغرقش فيه ولا مين جرحه الهوا وحلف يتوب مرجعش ليه هو مين صدفه الهوا في دنيته مغرقش فيه ولا مين جرحه الهوا واحلف يتوب مرجعش ليه مين مين انا انا بعشقك انا انا كل لك انا انا بعشقك انا انا كل لك انا انا انا انا انا انا انا انا أنا بعشقك أنا أنا كل لك أنا أنا بعشقك أنا أنا كل لك أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا بعشقك أنا أنا كل لك أنا أنا بعشقك أنا أنا عيني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب عالقلب نارك طارك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب عالقلب نارك طارك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب عالقلب نارك نارك قول يا حبيبي حبيبي قول قول يا ملك كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان مدفينا الحنان زرنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان الراحة والأمان كان يا مكان الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان مدفينا الحنان زرنا الزمان سرق منا فرحتنا راحة والأمان راحة والأمان حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي يا أنا يا أغلى من عنايا نسيت من أنا حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي يا أنا يا أغلى من عنايا نسيت من أنا أنا الحب اللي كان لنسيته أوان من قبل الأوان نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على غدر الإنسان أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوان من قبل الأوان نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على غدر الإنسان والله زمان الهوى زمان والله زمان يا هوى زمان ده والله زمان يا هوى زمان والله زمان يا هوى زمان والله زمان يا هوى زمان والله زمان زمان يا هوى زمان والله زمان زمان يا هوى زمان فاتت سنة حتى الجواب منهم ما وصلش ما اقدرش انا عالبعد ده انا انا ما اقدرش آه فاتت سنه حتى الجواب منهم ما وصلش ما اقدرش انا عالبعد ده انا انا ما اقدرش مستخسرين فينا المنازل فينا
احب غيرك ولا اقدر احب تاني واحاول انسى ليلة ليلة ليلة ليلة ما اقدرش انساك ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش انساك ثواني ثواني ما اقدرش انساك ثواني ما اقدرش احب غيرك ولا اقدر احب تاني ما اقدرش احب غيرك ولا اقدر احب تاني واحاول انسى ليلة ليلة ليلة ليلة ما اقدرش انساك ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش انساك ثواني ثواني ما اقدرش انساك ثواني واتمنى انسى حبك اتمنى انسى حبك الان نسيان اماني الان نسيان اماني اماني الان نسيان اماني واتمنى انسى حبك اتمنى انسى حبك الان نسيان اماني الان نسيان اماني اماني الان نسيان اماني اللي مكتوب لي احبك بعد عمري كمان اللي مكتوب لي احبك بعد عمري كمان اللي مكتوب لي احبك بعد عمري كمان اللي مكتوب لي احبك بعد عمري كمان وانت مكتوب لك يا بختك انت مكتوب لك يا بختك انت مكتوب لك يا بختك اه يا بختك نعمة النسيان نعمة النسيان آه آه نعمة النسيان نعمة النسيان يا بختك مش عايدك قولي مين غير عوايدك قولي مين قولي مين مين مش عايدك كل من غير عايدك مين مش عايدك كل من غير عايدك مين مين مش عايدك قولي من غير عوايدك قولي مين قولي مين
مش عايدك كل من غير عوايدك مين مين مش انت ايوه مش انت ومش ممكن تكون انت مش انت ايوه مش انت ومش ممكن تكون انت مش انت ايوه مش انت ومش ممكن تكون انت مش انت ايوه مش انت ومش ممكن تكون انت مش عايدك مين غير عوايدك مين قساك وهويت حبي عندك مش عايدك مين غير عوايدك مين أسرك وهويت حبي عندك قول لي مين مين مين أسرك مين مين ولا مين مين خلاك تنسى عهدي معاك مين قول لي مين مين من أساك مين ولا مين من خلاك تنسى عهدي معاك مين قولي مين تغيب تغيب تغيب تغيب تغيب وتبعد اقول يغيب ويحكوا عنك يحكوا ويحكوا عنك كلام غريب تغيب تغيب تغيب تغيب تغيب وتبعد اقول يغيب ويحكوا عنك يحكوا يحكوا عنك كلام غريب واسمع استغرب اقول يجرب خلوه يجرب يبعد يقرب هياخد ايه غير النصيب واسمع استغرب اقول يجرب خلوه يجرب يبعد يقرب هاخد ايه غير النصيب لكن الغريب والشيء العجيب لكن الغريب والشيء العجيب لكن الغريب والشيء العجيب بحس دايما انك قريب اه مني قريب اقرب من روحي وانك يا روحي اول حبيب واخر اخر حبيب كل واحد منا عنده ذكريات كل واحد منا عنده ذكريات يفتكرها ساعات وينساها ساعات يفتكرها ساعات وينساها ساعات كل واحد منا عنده ذكريات كل واحد منا عنده ذكريات تنساها ساعات افتكرها ساعات وانساها ساعات اما لو تسألوني لو قلت مش هتصدقوني أما لو تسألوني لو قلت مش هتصدقوني هي أحلى ذكريات هي كل الذكريات هي عمري عمري كله اللي جاي واللي فات هي عمري عمري كله اللي جاي واللي فات هي ساعة زمن من كام سنة هي ساعة زمن حب وهنا هي ساعة زمن من كام سنة هي ساعة زمن حب وهنا عشنا فيها زمن عشنا فيها زمن عشنا فيها زمن عشنا فيها زمن عشنا فيها زمن عشنا فيها زمن هو هو هو هو وانا حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش اداني عمر تاني غير عمر الاولاني اداني عمر تاني غير عمر الاولاني رجعت ضحكة شفايفي ورجعت تاني الاغاني حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش اداني عمر تاني غير عمر الاولاني اداني عمر تاني غير عمر الاولاني رجعت ضحكة شفايفي ورجعت تاني الاغاني يا حبيب الروح والعين يا زماني واحلى سنين يا حبيب الروح والعين يا زماني واحلى سنين يا ملكني بخطري وبرضايا وأوامرك جاية على هوايا يا ملكني بخطري وبرضايا وأوامرك جاية على هوايا من اللي ينهي حبك غير اللي قاله عايش يا حبيبي هدي قلبك حبك ما ينتهيش ما ينتهيش أيها الناعم في دنيا الخيال تذكر العهد وماضي الصفحات أيها الناعم في دنيا الخيال تذكر العهد وماضي الصفحات على بالك ما طاف ببالي من ليال وعهود مشرقات لا رأت عيناك شكي وضلالي وحنيني ولهيب الذكريات لا رأت عيناك شكي وضلالي وحنيني ولهيب الذكريات عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي ضيعت مني عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي ضيعت مني عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي ضيعت مني من ليال فيها وانا راقصة
أكتر من الحب اديلك إيه وأكتر من قلبي هتاخد إيه ده أنا كل حياتي معاك أنت وهو ده اللي قدرت يا روحي عليه العمر كفاية اديتهولك والشوق بحلاوته سقيتهولك ولا شفنا من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك وليالي كتير وأنا بستناك ولا عارفة القاك ولا قادرة انساك وان كنت مكاني هتعمل ايه اكتر من الحب اديلك ايه قولي ياللي كنت أغلى الناس عليا جبت قلبي منين يتطوع عالقاسية قولي ياللي كنت أغلى الناس عليا جبت قلبي منين يتطوع عالقاسية ريحني قولي حكايتك ايه جرحت قلب حبيبك ليه ريحني قولي حكايتك ايه جرحت قلب حبيبك ليه قست عليا ليه ليه غدرت بيا ليه ليه قست عليا غدرت بيا قست عليا غدرت بيا قولي اللي كنت اغلى الناس عليا جبت قلبي منين منين منين جبت قلبي منين يطوعك على الاسير من حرة الأرض داب الحجر من قلب جواك حب اتقال احلى كذاب لكن احلى كذاب بعتالي الزمان بعتالي الزمان رقا رقا رقا انت رقا لكن شوق ودمع وبحر من الاحزان بحر من الاحزان كذبة كذبة كذبة انت كذبة لكن احلى كذبة بعتالي الزمان بعتالي الزمان رقا رقا رقا انت رقا لكن شوق ودمع وبحر من الاحزان بحر من الاحزان حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي يا انا يا اغلى من عنايا نسيت من انا حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي يا انا يا اغلى من عنايا نسيت من انا انا الحب اللي كان نسيته اوان من قبل الاوان نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على غدر الانسان انا الحب اللي كان اللي نسيته اوان من قبل الاوان نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على غدر الإنسان والله زمان الهوى زمان والله زمان الهوى زمان ده والله زمان الهوى زمان والله زمان زمان يا هوى زمان والله زمان يا هوى زمان والله زمان زمان يا هوى زمان والله زمان زمان يا هوى زمان ايه ايه يا هوى آخرتها إيه يا هوا آه آخرتها إيه يا هوا استنيناهم ولا سألوا فينا ولا جاتنا منهم كلمة ترضينا قاعدين معاهم يا هوا إيه يا هوا يا يا يا هوا ليه ليه يا هوا بتعنا ليه يا هوا آه بتعنا ليه يا هوا اترجناهم يحسوا بينا غير كلامهم قوي علينا غير لقاهم يا هوا يا هوا يا يا يا هوا فين يا هوا ضاعت سني لكن فداهم دول عينينا واحنا عشانهم يا ما ضحينا ولا نسيناهم يا هوا مين يا هوا يشفينا مين إلا هوا يشفينا مين إلا هوا بس داوينا لما قلوبهم تحن لينا ونسمع نداهم يا هوا مين يا هوا يشفينا مين إلا هوا يشفينا مين مين إلا هوا بس داوينا لما قلوبنا تحن لينا ونسمع نداهم يا هوا أغلى الحبايب ومهما عملوا فينا وجرحونا أغلى الحبايب ومهما عملوا فينا وجرحونا دول مننا باين عليهم مهما فاتونا أو غلبونا دول أهلنا أهل الحبايب أهل الحبايب مستخسرين فينا المنازل فينا المنازل فينا المنازل أو كلمتين اتنين منهم مستمتعين بالعمر يا العمر يا العمر وحرام يضيع كده كده من غيرهم واللي جرالنا ما يحصلش ده ما يحصلش ده اللي جرالنا ما يحصلش ده ما يحصلش والحب نار نار وما ترحمش أنا اللي بحلم كل ليلة بيك كل ليلة كل ليلة ويوحشني وحشني منك وحشني وحشني منك كل حاجة كل حاجة كل حاجة فيك أنا اللي بحلم كل ليلة بيك كل ليلة كل ليلة ويوحشني وحشني منك وحشني وحشني منك كل حاجة كل حاجة كل حاجة فيك لا بعلم قلبي لا ويحبي من تاني ولا قادر لا بعدك قلبي لا ويحبي من تاني ولا قادر لا بعدك قلبي لا ويحبي من تاني ولا قادر لا بعدك قلبي لا ويحبي من تاني ولا قادر ومين حبك ويقدر مرة تانية يحب ومين حبك ويقدر مرة تانية يحب مين مين مين مين يا قادر ازاي احب غيرك ازاي يا حبيبي ازاي وانا قلبي قلبي اسيرك ازاي يا حبيبي ازاي ازاي احب غيرك ازاي يا حبيبي ازاي وانا قلبي قلبي اسيرك ازاي يا حبيبي ازاي ازاي احب غيرك ازاي يا حبيبي ازاي وانا قلبي قلبي اسيرك ده اللي قدرت يا روحي عليه يا روحي عليه أكتر من الحب أديلك إيه وأكتر من قلبي هتاخد إيه أكتر من الحب أديلك إيه وأكتر من قلبي هتاخد إيه ده انا كل حياتي معاك انت وهو ده اللي قدرت يا روحي عليه انا كل حياتي معاك انت وهو ده اللي قدرت يا روحي عليه يا روحي عليه العمر كفاية اديتهولك والشوق بحلاوته سقتهولك العمر كفاية اديتهولك والشوق بحلاوته سقتهولك ولا شفنا من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة ولا شفنا من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك وليالي كتير وانا بستناك غير هجر وغيرة وحيرة معاك وليالي كتير وانا بستناك ولا عارفة القاك ولا قادرة انساك وانا عارفة القاك ولا قادرة انساك وان كنت مكاني هتعمل ايه اكتر من الحب اديلك ايه ايه ايه اكتر من الحب سيبولي قلبي وارحلوا لا اسال انا ولا تسالوا سيبوا لي قلبي وارحلوا اسال انا ولا تسالوا قلبي خلاص من اليوم يا ناس لا هفرحه ولا زعله قلبي خلاص من اليوم يا ناس لا هفرحه ولا زعله سيبولي قلبي وارحلوا لا اسال انا ولا تسالوا سيبولي قلبي وارحلوا اسال انا ولا تسالوا قلبي خلاص من اليوم يا ناس لا هفرحه ولا زعله قلبي خلاص من اليوم يا ناس لا هفرحه ولا زعله مادام انتوا فاكرين الهوى لقد السنين صبر وحنين دمع وأنين نقد السنين صبر وحنين دمع وأنين يبقى الفراق بالشكل ده ما أسهله ما أسهله ما أسهله سيدي أنا وتعالى يوم سلم على قلبي وسامحني تعالى قول ايه زعلك مني وصارحني وتعالى يوم سلم على قلبي وسامحني تعالى قول ايه زعلك مني وصارحني وتعالى يوم سلم على قلبي وسامحني اه تعالى قول ايه زعلك مني وصارحني ولا تطبع يا حب عمري بالحواس والكلام ولا ده بختي مكتوب عليا عشان الشيء المحال ولا تطبع يا حب عمري بالهواس والكلام ولا ده بختي مكتوب عليا عشان الشيء المحال ولا نطبعك يا حب عمري بالهواك والكلام ولا ده بختي مكتوب عليا عشان الشيء المحال سيدي انا انا امتى اللقاء امتى يعود منا الصفا سيدي انا انا امتى اللقاء امتى يعود منا الصفا سيدي انا بعد كم سنه لكن ده من طبع الوفاه حبينا حبينا حبينا واتحبينا بعد ما قلنا الزمان دوبنا في الأحزان بعد ما قلنا الزمان دوبنا في الأحزان بالحب اتلاقينا بالحب اتلاقينا وحبينا حبينا حبينا واتحبينا بعد ما قلنا الزمان دوبنا في الأحزان بعد ما قلنا الزمان دوبنا في الأحزان بالحب اتلاقينا بالحب اتلاقينا والفرحة رجلينا والدمع خلاص نسينا والفرحة رجلينا والدمع خلاص نسينا والفرحة رجلينا والدمع خلاص نسينا يا حلاوة الحب اه وحبيبي وانا وياك يا حلاوة الحب اه وحبيبي وانا وياك يا حلاوة الحب اه وحبيبي وانا وياك يا حلاوة الحب اه وحبيبي وانا وياك بنسى العالم